السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في بعد تاني واللقاء اللي قبل الأخير هو اليوم موعدنا تعلمت من السحب وبرضه كنت بفكر النهاردة وأنا جاي قبل ما أجي يعني أنا بالفعل تعلمت ولا لأ وبيني وبينكم كده شباب يعني أنا كنت قاعد حد والشباب دي كلهم الشباب ده لحد السبعين سنة يبتدي سن ال هل احنا بنتعلم فعلا هل هذا المجلس فعلا له ما له او له الاثر على علي انا او عليك انت ولا هذا المجلس هو حجة الله عز وجل علينا يوم القيامة بصراحة قعدت كده أعدد الحاجات اللي احنا حتى قلناها في المجالس اللي قبل كده يعني ما أظن أن لنا عذر ما أظن أن لنا عذر ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الهداية وأن يكتب لنا الصلاح ولكن فعلا إن لم يكن لهذه المجالس أثر ظني إن احنا هنندم إن احنا حضرناها أو حضرناها الاثنين فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرزقنا العلم والعمل بكل ما تعلمناه تعلمت من السحاب أول ما تعلمته من السحاب هو أن يكون أو أول ما يجب أن نتعلمه من السحاب هو أن يكون لنا وزن وزن كما قال جل في علاه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال السحاب الايه الثقال السحاب بس مش اي سحاب تقيل كما قال تعالى والذاري والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ايه والحاملات وقرا دي ليتحمل حملا شديدا كبيرا شايلة كتير أقصد إيه؟ أن يكون لك وزن أقصد أن تحمل ما يجعل لك وزن طب وهو إيه اللي أنا مفترض أن أنا أحمله لأن السحاب بيحمل الماء طب أنا بقى مفترض أحمل إيه أو إيه شكل الحمل اللي الإنسان بيبقى شايله لما الواحد يبقى شايل حمل كده بشكله عامل إزاي ها شايل حمل مهموم يا عيني ليه يقول لك انت مالك شايل طاجن ستك لا مش عارف انا نفسي اعرف مثال طاجن ستك ده كان وضعه ايه حد يعرف يقول لك انت بس شايل طاجن ستك مش عارف تقيل يعني ولا هي طبخها تقيل ولا ما تعرفش تطبخ ولا مش عارف تقيل كان في خير تقيل اه تقيل كان في خير اه فهو شايله ما يتأزم يا عيني اه غير طاجن مامته طاجن مامته بقى ايه اه الصغير ده غير طواجن اليومين دول ولا ايه يا باشمهندس ياسر هو فين لسه عريس اه في طواجن في دليفري النهارده عشان جت فيك انت دي حبيبي ولا والله لا بس ممتاز طبعا الدليفري يعني هايل هايل يعني احسن حاجه يا سلطان ايوب ممتاز طبعا ده بنشجعه كلنا ممتاز يقول لك انت شايل الدليفري ده يا رب اصلح حل فالإنسان الذي يحمل الحمل تجده مهموما مهتم عارف لما يبقى في حاجة شغلاك يبقى أنت اسمك إيه ها مهموم بيها فبتفكر فيها كتير فيتقال عليك إيه مهتم بيها صح وبتعمل لها كتير فأنت بتهم فيها فلما تحمل هم شيء تهتم فيه أو به وتهم فيه وإلا إزاي يبقى اسمه هم لو ما كنتش أنت مهتم ولا حتى بتهم فيه بأي فعل الشاهد أننا يجب أن نتعلم أن يكون لنا وزن بهمومنا عارف كنت لسه من كام شهرين ثلاثة كده قاعد مع ناس صحابنا من زمان من أيام المدرسة زمان بقى خالص يعني فقاعد بتكلم معاهم كده اهو آه، وبعد كده شوية وسكت وابتديت أسمعهم وهما بيتكلموا طبعا أنا مطمن إن هما مش هيسمعوا الدرس عشان خاطر كده هتكلم براحتي آه، تقعد بقى تسمع الكلام بكلم واحد صاحبي تاني بقول له ندمت ان انا رحت ليه عبارة عن تضييع وقت ليه عبارة عن كلام في اي كلام كلام في اي كلام تقعد قاعدة كده الناس بتتكلم في اي كلام بالفعل تشعر ان في حاجة غلط يعني ربنا يهدينا وتوب علينا بس اشعر بتفاهه يعني مش ببساطة ببساطة دي حد بسيط تعليمه على قده فمش قادر يدرك مشاكل كبيرة مثلا إنما في فرق بين البساطة وبين التفاهة التفاهة دي إن يكون الإنسان مدرك عنده درجة أو عنده وعي المفترض إن هو يكون عنده وعي إمكانياته تجيب كده وتلاقي كل كلامه عن الأكل والعربيات والحاجات اللي هو معرفش والبنات أحيانا تتفاهى ليه هو بيعمل كده هل هو ده مهموم ولا مش مهموم مهموم بس مهموم بحاجة ايه حاجة هايفة تعرفين كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم يقول كلمة كده بيقول لك مفيش واحد اسمها حاجة اسمها واحد متربي وواحد مش متربي في حاجة اسمها واحد متربي تربية جيدة وواحد متربي تربية سيئة ان مفيش حاجة اسمها واحد مش متربي لان ما ينفعش يكون الطبيعه تكره الفراغ هو لازم يكون متربي بس متربي ايه بقى هو ده الموضوع فهو ما فيش واحد مهتم وواحد مش مهتم بس هو في واحد مهتم بحاجه لها قيمه وفي حاجه واحد مهتم بايه بكلام فاضي فتبقى انت قاعد كده عمال تسمع في حاجه غلط كلام كله عن ما بحرمش على الناس الكلام بس لما يبقى كل كلامنا عن الهدوم والأكل والشرب والفلوس والعربيات والبنات والممثلين والممثلات والولاد والصحوبية و... كل كلامنا عن كده يبقى في حاجة غلط لأن المفترض أن كل واحد أسلم واستسلم لله عز وجل يكون عنده قدر شديد شديد من الاهتمام بالدين سواء في نفسه أو سواء في المجتمع الصور اللي هو عايش فيه الأمة فلو واحد مش مهتم بدينه أو مش مهتم بأمته وزنه ده خفيف جدا هو مهتم بس مهتم بأشياء فعلا كثير منها تفاهات تفاهات ومش معنى كده انا بقولش ان الناحية التانية ما ينفعش يكون مهتم بأي حاجة ممكن الواحد يكون مهتم ببعض الأمور لا شك ولكن لما يكون الدين في آخر الاهتمامات إن كان في اهتمام أصلا ممكن الواحد دلوقتي بالمناسبة يجي يقول إيه ومين قال لك إن هو في آخر الاهتمامات أو إن إحنا مش مهتمين عارف لما تقعد تتكلم مع واحد أو ما تقعد معاه تتكلم معاه كده شفت العربية المرسيدس الجديدة شفت الموتور بتاع معرفش ايه ده احنا جمعنا موتوسيكل في الحته اللي معرفش ايه آه، ده احنا رحنا ال- السباقات دي اسمها ايه الفورمولا اه في ال- آه، السباقات بتاعت الفورمولا وما اعرفش ايه ده احنا رحنا خدنا آه، ك- ده احنا بصينا على كذا ال- كام سي سي وكام سلندر وال... ويفضل يكلمك يبقى ده ايه بديهي كده وانت ماشي هتقول ده ايه آه، مهتم بالعربيات و... تمام طب اما واحد يقعد يتكلم معاك في ناس كده بيبقى في موضوع مسيطر عليه مسيطر عليه في حياته اقتصاد البلد مثلا اول ما يقعد معاك سنه تيجي عند- يجي تتكلم اه هو اقتصاد البلد اقتصاد البلد والبلد آه، رايحه والدنيا سيئه ورايحين في 60 داهيه ومش هنشوف خير ان شاء الله وما اعرفش إيه. هو- هو كده هو هو آه، آه، وال- والدنيا وال overtime والانتاج والاستهلاك والديون وال- يبقى ده مهتم بايه؟ ما ينفعش تمشي تقول ده مهتم بالعربيات في واحد اول ما تقعد معاه متضايق مالك في ايه لسه راجع من البيت فهمتكش بيت ورا في البيت والعيال والطلبات وال- اهو طول ما هو قاعد عمال يتكلم في يبقى ده مهتم بايه في هم في حياته بكذا طب لما يبقى انسان طول يومه ما يعرفش ايه اللي بيحصل في فلسطين مثلا هو ما يعرفش دلوقتي دلوقتي ايه اللي بيحصل في فلسطين لو أنا سالته احنا تاريخ كام بالهجري مش هيعرف دي بديهيات احنا تاريخنا كام بالهجري مش هيعرف لو سالته آه اه زي الناس اللي كانت بتسالها كده مين ال- ال- ال- المقاطع اللي كانت على اليوتيوب واحد يساله كده انت آه، تعرف تقول اسم 10 صحابه آه، تلاقي هتلاقي في النص ممكن يقول لك ابو تريك عادي تمام ولو متدين قوي يعني هيقول لك عمر بن عبد العزيز يمكن في البرنامج كله واحد اللي جاوب في الاخر ولا واحده مش فاكر صح اه واحد وفضايح وفضايح تمام؟ واللي يقول لك البخاري ومسلم ومبسوط قوي بنفسه تمام طبعا فرحة الست الوالدة بيه طبعا لما تتفرج على ابنها اللي هي مربياه وانا اقسم بالله هحكي لكم قصة فعلا حصل اقسم بالله الكلام ده حصل بنت دخلت عندي في الصيدلية وكان عمرها اقل من 10 سنين بحاجة بسيطة يمكن 7 سنين او 8 سنين 9 سنين حاجة كده فانا لما بنت تخش عليا كده وابتدت تكبر شويه أقول لها- اهزر معاها كده اقول لها الحجاب فين يا كبرنا بقى يا كده يعني كلمتين يعني غلاسه يعني تمام بفكرها يعني وبتاع فلقيت البنت بتقول لي يعني ايه حجاب انا اتصدمت يعني ايه حجاب دي انت ما مشيتيش في الشقه خدتش بالك ففي النص كده وانا بتكلم معاها اقسم بالله العظيم الكلام ده حصل قلت لها انت تعرفي النبي اسمه ايه اقسم بالله الكلام ده حصل قالت لي يعني ايه النبي قلت لها اسم الرسول قالت لي لا ما اعرفش ده بيجي هنا يعني فقلت لها اسم الرسول احنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله و... واشهد ان بنت مستنيه بقى ان انا اكمل ودي عندها كام سنه أه، البيت ده طلع كده ازاي البنت دي هتطلع ايه محفظه قران يا رب تطلع محفظه قران ولكن فكره الاهتمامات لازم تظهر عليك لازم يبان عليك ما ينفعش واحد يجي يقول لك انا مهتم بالدين ايوه فين بقى زي ما بقول دايما والناس ساعات بتزعل مني اديني اماره لو ما فيش اماره يبقى انت مش مهتم انا مهتم بالدعوه اديني اماره لو ما فيش اماره تبقى انت مش مهتم انا مهتم بمعرفش لو لو انت ما فيش اماره تبقى انت مش مهتم امال تبقى بتعمل ايه بتكذب على نفسك ليه بكذب على نفسي عشان خاطر يحصل بقى نوع من انواع رضا النفس عشان عشان عشان اسباب كتير جدا ممكن تخلي الانسان يكذب على نفسه ولكن في الجمله فكره ان يكون الانسان المسلم ما فيش جزء في قلبه ان لم يكن جميع ولب قلبه مهتم رحمك الله بالدين دي مشكله بتفصل نفسك عن الأمة بل يجب أن تربط كل هم في حياتك بالدين مش فاكر مين اللي قال الكلام ده عارف لما يبقى في واحد مسيطر عليه قضية معينة آه، أي حاجة بيرجعها لها يعني اللغة يقول لك ضعف الأمة يقول لك بسبب اللغة بسبب اللغة الطفل دلوقتي بيطلع حافظ ما اعرفش 3500 كلمة تمام زمان كان الطفل بيحفظ 15000 كلمة نسبة التعبير الشكل التعبير مختلف تماما عن تعبير زمان فشكل التخي... التخيلات مختلف تماما عن زمان فزمان كان عندنا تخيلات بنحاول ان احنا ننزلها على الارض دلوقتي مفيش تخيلات بننزلها على الارض فمفيش عمل بتاع الاقتصاد يقول لك انت كل حاجة بتجيبها من بره انت بتشحت انت ما تعرفش تعمل مر... كل حاجة مسيطرة ولو كلمته مثلا في مرتبه ما ما خرجتش ولادك ليه تمام ما انت عندك حموضة ليه هيقول لك من اللي احنا بناكله احنا بنجيب ارض انواع فعشان خاطر كده ما لو كلمته مثلا إيه ان النوع العربيه الفلاني احسن من نوع العربيه الفلاني يقول لي طبعا لان الاقتصاد هناك اقتصاد عالي جدا فعشان خاطر كده بيخدموا لو قلت انت نمت بدري ليه هيقول لي ما انا بنام بدري عشان خاطر انا ما شغلش النور والتكييف اللي في الاخر بيطلع لي فاتوره انت عارف اقتصاد البلد عامل ازاي يمكن لو قلت له تصبح على خير ممكن يقول لي ايوه ما انت هتقول تصبح على خير لانك ما ينفعش تكمل في المثل اللي احنا فيه ده لان الاقتصاد ضايع يعني هيجيبها هيلفها لك ويعكننك وفي الاخر يجيب لك الموضوع ده تمام ففي واحد كده انا بقول بقى احنا مفترض ان احنا نبقى كده بس مع الدين قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل حاجة كل حاجة ومش معنى كده ان احنا نغفل عن الدنيا تمام يعني كان عجبني مقال بعد ما الرافعة بتاعت الحرم دي وقعت كان في واحد سعودي مقال كتب مقال بيقول ايه يعني لا تغفلن او كما قال يعني لا تغف لا تنسينكم حسن خاتمة الموتى بالإهمال عجبتني قوي دي اه هم عندهم حسن خاتمة انما كان في إهمال فاحنا مش عايزين دروانشة اه لما حد يموت هنف الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الرافعه في الحرم ده محظوظ صح خلصت ربنا يرحمهم بس في اهمال بقى في اهمال فهي اه نرجع كل حاجه للدين ولكن من غير ما تنفصل عن الواقع اللي انت عايش فيه ده اسمه هم ده اسمه هم كتير بنتكلم عن شباب بالذات اللي حفظ قرآن وهو صغير والتزم وهو صغير أنا طريقة التعامل لما باجي أتكلم مع حد أنا بحس إن هو أكبر من سنه على الأقل بخمس ست سنين تقيل تقيل الدين مرسيه المعلومات أن على النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه للسنة كلامه عن ربنا مرسيه صلى الله عليه وسلم مرسيه بتقله ولما يكون أكثر اهتماما بقى بالدين تلاقي الشخص الولد أو البنت اختلف تماما لذلك الإنسان إما أن يجعل همه الدنيا إما أن يجعل همه الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل همه الآخرة إيه؟ لما الله عليه جمع الله له شمله وجعل عناء غناه في قلبه ها ايه واتته الدنيا وهي راغمه ومن جعل الدنيا همه في روايه من جعل الدنيا نيته ايه اللي حصل فرغ الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولن يؤتيه من الدنيا الا ما كتب له فعلا اللي يبقى همه الأكل والشرب والفلوس والشغل و... الدنيا دي مش قصدي ان انت ما تهتم اهتم تمام بس ما تبقاش اعلى من الدين وما يبقاش هي الأهم الأساسي اللي في قلبك لأن بالمناسبة على حسب ترتيب همومك على حسب كنسلة أولوياتك وتصرفاتك بمعنى هضرب مثال يزعل الناس بس ماشي نزعل الناس مش مهم هو دلوقتي لو انا المدير بتاعي بيقفش على مواعيد الصلاه هقدم مين على مين هم؟ لا مش هقدم الصلاه احنا هنشتغل بعض ولا هقدم المدير القاعده بتقول ان انا هقدم الاكثر اهميه دي قاعدة انت بقى تطبقها ازاي هتقدم الصلاة غيرك مش هيقدم الصلاة غيرك هيقدم شوية شوية لا ايه الفرق هو الدين رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة في شغل معين بيتطلب منك سمت معين يجب ان انت تتنازل عنه ايه الاخبار هتكمل ولا مش هتكمل في ناس كتير تقول لك لا الشغل بعد كده بقى نقعد نقول لا الدين هو رقم واحد بس انا كنت مت... بس في الاول وفي الاخر ايه اللي خلاني اللي انا وضعته رقم واحد بلا نزاع انت اعلم بشؤون نفسك لذلك ما انتهى في اودية الدنيا ضاع شتات يبقى تايه بين ارضاء الناس وارضاء شهواته لن يستطيع ان يستمر في هذه الحياة فعلا بشكل سوي عشان خاطر كده الناس دلوقتي بيجي لها الضغط والسكر والتضخم في القلب ومصايب ليه؟ لأنهم يكلفون أنفسهم ما لا يطاق هو الإنسان لو سبحان الله فعلا لو الإنسان اهتم ان هو يرضي نفسه ويرضي الناس كيف يعيش لن يعيش يخسر كل شيء إرضاء الناس غاية لا تدرك غاية لا تدرك وإرضاء ناس نفسه لا تشبع وإرضاء الناس ومن قدم إرضاء الناس وإرضاء نفسه أخر رضا الله عز وجل فخسر الدنيا والآخرة كان في أبيات حتى جميلة بتعبر عن مسألة إرضاء الناس دي قال ضحكت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا نكتا سكت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم حلمت فقالوا صنيعا جبان ولو كان مجترئا لانتقم حكمت فقالوا لطيش به ولو كان ذي عقل لو حلم يقولون شذ إذا قلت لا وإمعة إذا وافقتهم فعلمت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم مستحيل فمن دخل في هذه المتاهة لن ينجو قط ومن دخل في الطريق المستقيم لرضا ربه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس طب واللي هيعكس من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه وأسخط عليه الناس فكن صاحب وزن كن صاحب هم اهتم بدينك الناس مش عارفه ايه اللي بيحصل في فلسطين فوجئت ان في شباب مش عارف ايه اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي وانا عارف ان بعد الدرس يا ريت ما حدش يجي يزيدني شؤما في ال... في الاحساس يقول لي انا صحيح هو ايه اللي بيحصل في فلسطين خلاص يعني لو لو, لو يعني اذا بليتم فاستتروا تمام روح النت روح اي جورنال وشوف ايه اللي بيحصل في فلسطين في بيت المقدس شوف يمكن هتعرف ان شاء الله سهله سهله ما فيهاش مشكله خالص وما تروحش لصحيفه مصريه لان غالبا احنا ما بنهتمش بال بالموضوع ده لان احنا شعب متدين في الفطره فعادي احنا بنعرف بالفطره اصلا الراوتر اللي جوه قلب كل مصري بيلقط الحاجات دي من غير ما يكون ال ال ال الاله الاعلاميه مهتمه بيها عادي زي كده احنا بنستفتي نفسنا استفتي قلبك تمام كما قال صلى الله عليه وسلم بس احنا بنستفتي قلبنا ايه بقى القلب بتاعي ايه القلب بتاعي ده اللي هو اصلا ما بيعرفش يقرا عربي القلب بتاعنا ده اللي بيتلخبط بين الدال والضاد تمام والزين والذال استاذ يا استاذ بالزين وذنب لسه شايفها واحد كاتب ذنب ذال ها ميم باء ذنب والاستاذ دكتور وكاتب ذنب طب يتوب منه ازاي ده مش عارف يكتبه فشعب طبعا ما شاء الله لا بالله متدين بالفطره وماهر بالفطره واذكى طفل في العقل بصراحه حاجه تفرح يعني تمام وما شاء الله مركزنا في التعليم جميل يعني كام أو 139 من 140 يا لهوي يعني 139 من 140 حاجة طبعا كارثة طول ما مدير المدرسة بيفكر ان هو يعمل ازاز على سور المدرسة يبقى الراجل ده مش فاهم حاجة يعني لما تعدي بين مدارس مصرية طبعا ده بره الموضوع خالص تلاقي مدارس والله في ازاز على سور المدرسة عارفين الازاز اللي هو عشان خاطر الازاز بيبقى محطوط في الفيلل مثلا في العجمي وابو تلات والحتت دي عشان خاطر محدش يدخل فيها تمام احنا بنعمل ازاز عشان خاطر محدش ايه يخرج منها واسلاك شائكه الكلام ده موجود في فيكتوريا مثلا وانا ابن فيكتوريا ف... ف... تمام بس اسلاك شائكه ليه اسلاك شائكه اسلاك شائكه دي احنا بتتعرف مثلا موجوده من مثلا مصر و... وفلسطين عشان خاطر الاسرائيليين موجودين مش عايزين معرفش ايه انما ال... ال... ال... انما مفيش اسرائيليين في في المدرسه عشان تحط لهم اسلاك شائكه فعلا ازمه انما هو كل القضيه ان هو في مدير فاشل ماسك مدرس فاشل تمام عشان خاطر في الاخر يطلعوا طالب فاشل فانا شايف ان احنا بالعكس احنا من احسن الدول في التعليم لان احنا اللهم لك الحمد ماشيين اه يعني جايبين ال ال ال target بيحصل ال target بيحصل انت الواد بيطلع الدكتور كاتب ذنب واستاذ تعمل له ايه ده ربنا يصلح حالنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له وفي رواية من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته شوف الحديث ده جميل من جعل الهموم كلها هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك اللي يبقى هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية بالمناسبة لما يجي ده يستجمع قلبه لله عز وجل ما يعرفش ما يعرفش ليه الطاقة خلصت تعرفين زي ال يعني لو احنا مثلا مثلا مثلا مثلا الخوف ده بيتقاس بالريختر مثلا مثلا يعني بيتقاس بحاجة أيا كان بيونت معينة مية مية ده الكمال فما يجي يخاف من المستقبل يطلع له عشر وعشرة كمان على الولاد وعشرة على نفسه وعشرة من مراته عشرين من مراته تمام وعشرة من معرفش مين وعشرة من ال ايه وعشرة يجي يقف قدام ربنا في الصلاة يجي يسرح يخاف خلصوا يعني هو لما يبقى طاقة الحب بتاعت القلب دي مية يحب الفلوس عشرين ويحب الأملاك والذهب والفلل والتلاتين ويحب الستات والبنات عشرين ويحب الراحة والكسل عشرين اتبقى عشرة لو حب بيهم ربنا يبقى يحمد ربنا بس لما يجي بقى أي حاجة تانية تتعارض مع ربنا يقدم مين اللي بيحبه أكتر طب يجي يحاول يحب ربنا اكتر يعرف ما يعرفش ليه لان انت مش هتعرف تحلي الا لما تخلي مش هتعرف تحب ربنا اكتر الا لما تحب دول الاول اقل انت مش هتعرف تملي كوبايه الا لما تفضيها ولا انت عايز تفضيها على كدرها مش هينفع مش هينفع فاجعل في قلبك هما واحدا كن ثقيل القلب بهم الدين ولا تكن آسف تافه القلب بهم الدنيا وأعظم الهم هو أن تحمل مع هم نفسك وتدينك يعني سبحان الله بفتكر دلوقتي الربيع بن الخثيم لما بنته بنت صغيرة كده ما كملتش خمس ست سنين راحت له تقول له ايه يا أبتي يعني بابا أو بابايا يا أبتي مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام هي مش فاهمة هو الراجل ده كده عامل كده ليه مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام قال إن أباك يخاف البيات أبوك بيخاف ينام فيقبض وهو نائم تبقى انت قاعد ده في ناس تخش تنام والله يعني أنا, أنا أعجب أحيانا من واحد فعل محرما ثم نام اصل الانسان لما بينام روحه بتبقى فين ها ها عند ربنا هو يروح يعصي ربنا وبعدين يخش ينام يعني يا جرأتك يا جرأتك ان هو قبل ما ينام ما يتوبش اصل عارفين اصل هي كل القضيه ان هي ممكن تروح هي راحت خلاص الوفاه صغرى هي راحت هي الفكره ان هي ترجع فانت رايح تسلم نفسك ما تتوبش ما تتوبش البنت اللي بتكلم صاحبها البنت اللي اللي بتحب ولد وبتكلمه كده قبل ما تنام وبعد كده تقوم قافله ونايمه رايحه في النوم دي لو روحها طلعت لربنا سبحانه وتعالى وهي نايمه ما نزلتش تاني كارثه كارثه ففكره ان انت تحمل هم دينك ده يجعلك ثقيل اما ان لم تحمله فلا يبالي الله عز وجل بك في اي اودية الدنيا هلك واعظم من هم نفسك ولكن بعد ان تحمل هم نفسك ان تحمل هم امتك هم الامة ذات نفسها ان انت تحمل الهم ان انت تحب الخير للناس وده مش هيحصل الا لو انت بتحب الخير للناس امتى واحد يهتم بدينه بالمناسبه يعني بقضيه نشر الدين وبقضيه توبه الخلق لو حقق حاجتين ولو عمل ايه وما حققش الحاجتين يستحيل يهتم بهذا الامر واحد يحب الله عز وجل اكثر مما سواه اتنين يحب الخير للناس يحب الخير للناس واحد يحب ربنا يحبه يحبه قوي فيحب ان هو يطاع قوي ويبغض ان هو يعصى قوي ويزعل ان هو في اي حد ممكن يعرض عنه قوي وبيفرح قوي لما حد يتوب لان ربنا بيفرح ان حد يتوب فلما ربنا يفرح هو يفرح قوي ولما واحد ينتكس او يبعد عن ربنا او يعمل معصيه يعرف ان حبيبه دلوقتي غضبان فيغضب لغضبه ويفرح لفرحه ويرضى لرضاه ويكرم اللي يكرمه ويعرض عن من اعرض عنه ويشفق على المعرض ولو أعرض لأنه بيحب الخير للناس بيحب الخير وهو نفسه ان هو يقبل عليه فيبقى مشفق عليه مش بيكرهه بيعرض عن فعله اه بيعرض عن الاشياء التي يغضب الله عز وجل عليها اه بس لما يشوف ربنا يعصى على قد ما هو بيبقى مش طايق المعصية وبيغلي لو كان بيغلي على قد ما هو ممكن يبوس ايد اللي قدامه بس يتوب مش يقول لك ايه الناس دي هي الناس دي عايشة ليه انت عايش ليه احنا عايشين عشان نعبد ربنا لو الراجل ده معرض يعيش ليه يعيش عشان يتوب لو انت كنت عايز تحمل هم الدنيا هم الدين هم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا احنا في بعض عاملين زي طوب لبنات في بنيان واحد لو احنا بجد بنحب الخير لبعض وبنحب صاحب البنيان مالك البنيان الله جل جلاله هنحب ان كل اللبنات تكون على مستوى عالي جدا من القوة لو انا بحب الخير لكل اللي حواليا هبقى كده انما لو انا شخص اناني كنت لسه بقول لهم امبارح في المعادي لو انا دلوقتي جه واحد كده ميل عليا دخل خلي بالك في تسريب غاز في المسجد قمت قايل طب يا جماعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قمت تمام يا عشان بس مستعجل وطلعت بره ومشيت واول ما مشيت سمعنا بوم كبيره قوي قوي قوي قوي قوي تمام هبقى انا ايه آه اناني اناني طب المفترض انا لما اعرف في تسريب غاز اعمل ايه اصرخ في الناس ليه لو انا مهتم بهذا الامر السؤال بقى في التدين هل انت مهتم بغيرك ولا انت اناني انت بقى عارف وعشان خاطر ما تضحكش على نفسك في الجواب لا لا لا لا طبعا انا مهتم مهتم جدا طيب معاك دليل مش من الكتاب والسنه دليل من افعالك ولا ما معكش دليل لو معاك دليل يبقى انت ما بتضحكش على نفسك انما لو ما معكش دليل يبقى انت بتضحك على نفسك وبتكذب على نفسك ليه عشان ترضي غرورك ممكن عشان ما تحسش بالذنب ممكن عشان انت متحول متعود تضحك على نفسك ممكن ممكن اي حاجه ولكن مين مهتم سبحان الله سيدنا نوح بيضرب مثال للمهتم قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات تحس إن سيدنا نوح لا سيدنا نوح بيضرب مثل مثل مش قادر أسررت لهم أعلنت لهم جهرت لهم وشغال ولسه بمناسبة جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كنت مرة في النادي بلعب بنتي وكده في الجردان في نادي سبورتنج فنادي سبورتنج في الجردان ده في اتنين يخشوا يعني أسرة بطفل عشان خاطر يلعب أو ولد وبنت في ثانوي أو إعدادي بيحبوا بعض يعني هو دول النوعيتين اللي بيبقوا قاعدين هنا في الغالب يعني فكان في حد واعد قاعد مع بنت و... وانا مش قادر امسك نفسي بصراحه فروحت اكلمه فروحت عشان اكلمه وانا بكلمه والله عارفين جعلوا اصابعهم في اذانهم اول ما راح بقول السلام عليكم قال لي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وابتسم كده بقول له انا كنت عايزك بس اول ما فهم ان انا هبتدي اتكلم عن الدين قال لي لو سمحت ما تتكلمش لو سمحت ما تقوليش لو سمحت جعلوا اصابعهم في اذانهم يعني انا بقيت قاعد اقول ايه هو يعني يا ربنا يعافينا ويعافي ولادنا بس ده ابوه وامه ربوه ازاي ربه يقول لأي حد بيتكلم في الدين لو سمحت ما تتكلمش يلا افرح بابنك بقى ربنا يهديه ويهدى ابوه ويهدينا انا بس اللي فعلا بيشيل معرفش ايه مخرومه بتعمل ايه عليه هو فربنا يصلح حالنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حمل هم الأمة شوف ربنا يقول له إيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا هتموت نفسك خلاص إنك لا تهدي من أحببت يعني خلاص الموضوع منتهي مالكش مالكش انت دعوه نفسك هتذهب عليا الحسرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب ويحزن إن لم يؤمن به أحد مش عشان خاطر هو عايز يعظم بين الخلق لا ولا عشان خاطر هو اللي بقى بيتسمع كلامه لا لأن هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيحب الخير للناس عشان كده لما الولد اليهودي ابن الرجل اليهودي ده مات بعد ما أسلم طلع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مشرق من السرور ويقول ما قالش ده لسه صغير ده لسه مسلم دلوقتي كنا م... مفيش مات بعد ما أسلم قال الحمد لله الذي أنجاه من النار بي الحمد لله يموت ما يموت مش كلنا هنموت هو اللي هيموت لوحده مش قضية ان هو يموت قضية ان هو يؤمن ينجو هي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب الخير للناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لذلك إذا أردت أن تحمل هم الأمة اسمع الآية بقى آية جميلة يقول الله جل في علاه وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا السحاب إيه تقيل سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرسل الريح اللي بتعمل السحاب عايز تكون داعية عايز تكون مبلغ عن دين الله عز وجل اعلم أن هذا الأمر ابتداء اصطفاء فاكرين الغلام غلام أصحاب الخدود فاكرينه فاكرين آه ربنا سبحانه وتعالى كتب له الهداية ازاي في الحديث ايه هم؟ لا فوضع الله في طريقه راهب مش بيمر ده هو ربنا حط له راهب عشان يمر عليه ان انت تجي لك الرساله فالرساله ابتداء من عند الله عز وجل والتوفيق ان انت تسمعها من عند الله عز وجل والاستقامة عليها من عند الله عز وجل وان هو يرسلك من عند الله عز وجل استعمال وان انت توفق فيستجاب لك من عند الله عز وجل ثم ينشغل البعض بمن بسوى الله يوصل لإيه اللهم ارزقنا الإخلاص الشاهد تعلمت من السحاب أن أهتم أن أكون ثقيلا أن أكون صاحب وزن بأن أجعل الآخرة وهم أمتي هو همي واحد اثنين تعلمت من السحاب التدرج في النضج وعدم الاستعجال يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله واحدة واحدة أول حاجة يزجي السحاب وبعدين يألف بينه ويجمعه مع بعض وبعدين يجعله ركاما وبعدين آه فترى الودق يخرج من خلاله كده واحدة واحدة واحدة واحدة إن هذا الدين متين شباب اللي عايزة تتنطط عشان خاطر توصل لحاجة أقسم برب الكعبة ما هتوصل لحاجة إلا أن تتبع سنن خالق هذا الكون من التدرج إنما اللي عايز ينط ما بيوصلش ما بيوصلش يعني يعني هذا الطريق ليس فيه أسانسير أو شكل ع... هو سلم مفيش واحد في يوم وليلة بيتعلم ومفيش واحد في يوم وليلة بيوصل لل اللي ما توصلوش قبل كده مفيش واحد ومفيش واحد كثير التنقل بيوصل لحاجة أصلا أصلا يستحيل يوصل لحاجة مطلقا فامشي بالتدرج المعروف واحدة واحدة واحدة واحدة في العلم سنة الله عز وجل التدرج في النمو سنة الله عز وجل التدرج في الإدراك سنة الله عز وجل التدرج حتى في الهداية اللي شايف ان هو بدأ الطريق ولسه في صعوبات كتير جدا لو انت فضلت تسقي بذرة ايمانك هتكبر لان سنة الله عز وجل التدرج فلا تخالف هذه السنة وإلا لن تقطع أمرا في حياتك ولن تستمر في الطريق ولو حرصت ثلاثة تعلمت من السحاب التعاون شوف ربك يقول ايه تاني وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه عجباني قوي الآية دي هي فين التعاون فيها صحيح فين صحيح يعني ممكن الآية اللي قبلها اه دي ممكن تمشي تيجي على التعاون ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما اه تعاون فلما بقى ركام تمام آه نزلت منه الماء فيها تعاون دي إنما هنا فين التعاون ايه آه بالظبط آه ايه بقى يرسلها بايه وجود الرياح والسحاب في منظومة واحدة يعني يمكن ده تعاون اللي قبليه تعاون بين متمثلات إنما ده وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء ده تعاون ولكن بين مختلفات وده أنفع وده أنفع أنفع وأنفع بكثير التعاون الله الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحقيقة الواحد حتى في الدعوة رأى أثر التعاون ده غير عادي بالذات التعاون اللي فيه شيء من الاختلاف لأن الناس بتكمل بعض إنما هو عايز يجي عشان خاطر يبقى نسخة من فلان الفلاني ويجي واحد تاني عشان يبقى نسخة من فلان الفلاني ويجي واحد تالت نسخة عشان من فلان الفلاني نسخة ونسخة من ده ونسخة من ده ونسخة من ده ايه اللي هيحصل هيتنازعوا ويفشلوا وتذهب ريحهم إنما لو بيكملوا بعض يستمروا ويخرجوا من الثمار الكثير حتى ممكن أضرب مثال بنفسي في حاجة زي كده أكثر اللي بيتعاون معايا اغلب الناس اللي كانت جاية حاطة نفسها في قالب معين اغلبهم ما استمرش اكثر الناس اللي كانت بتدور ازاي تبحث عن وظيفة معينة تخدم بيها في دين ربنا سبحانه وتعالى تكمل بيها الصورة كلها استمرت تقريبا كلها استمرت بلا استثناء اه انا اقدر اقول بلا استثناء ممكن استثني واحد بس بس ليه لان الفكره ان كل واحد ده جاي مشكله الشباب وهي بتشتغل ده الموضوع ده مسيطر على مخي بقالي فتره كل شويه اتكلم فيه مشكله الشباب وهي عايزه تعالى تشتغل في الدعوه الولاد مش البنات الولاد بصراحه يعني واحنا اخوات ان هو عايز يبقى شيخ بصراحه ما تزعلوش مني تمام هو عايز يبقى شيخ ويا اما مش لاعب طب ماشي ان شاء الله ربك لاعب اعمل لك ايه يعني دي ما يعني طب ماشي واحيانا بعض الناس تيجي تقول له يا ماشي تلاقي عنده مهارات كويسه ان هو عنده طرق الاقناع مثلا عنده عنده اسلوب القائي كويس انسان مهذب مؤدب لطيف في وجهه كويسه تمام يلا بقى اتعلم يا ابني الدرس يا ابني احفظ قرآن يا ابني راجع يا ابني درس فقه يا ابني ادرس يا ابني ذاكر يا ابني عشان خاطري طب عشان خاطر عمتك وخالتك طب اعتبرني من ابناء دكاترة الجامعة طب خدني على قد عقلي وذاكر المرة الجاية طب ايه رأيك فكرة جديدة تعالى في درس في ميعادك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني واحد اصلا ما بيحضرش وما بيذاكرش دعوة ايه دعوة ايه طب انا عايز اشتغل في ده ممتاز اشتغل في الحاجة اللي ممكن انت تعرف تأهل نفسك بيها أهل نفسك يعني في الطريق انا وجدت ناس بجد حفر لنفسه مكان أوجد لنفسه دور وأوجد وظيفة وغصبا عنك تعتمد عليه وفي شباب تبوس إيده عشان مصلحته وهو مش عايز طب خلاص أبوس إيدك ليه ليه هو ليه ما بيجيش صحيح عشان مش مهتم لو كان مهتم كان جه انما هو هو ليه مش ما هو ليه ما كملش القران للاخر هو ليه بيكا بي بيقع في نص كتاب الفقه هو ليه محمل على غيره هو ليه ما بيشتغلش دعوه فرديه هو ليه ما بيامرش بالمعروف وبينهاش عن المنكر هو ليه ما بيشتغلش دعوه في الكليه عشان مش مهتم ما هو لو كان مهتم كان اشتغل انما هو ليه كده عشان مش مهتم دي مصيبة بجد يا شباب تبكي مش تخلينا نفرح مصيبة انك تكتشف ان الدين مش رقم واحد في حياتك ما هو كلنا بنقول ان الدين رقم كام في حياتنا يا جماعة بصراحة كده رقم كام رقم واحد يعني في واحد يطلع يقول لا والله انا الدين رقم ثلاثة مش اثنين حتى ثلاثة لما لازم يكون في قدر من الصراحة لسه كنت بحكي لك عن عن واحد صاحبي جاب ابني يعني فبقول له سميته ايه مش فاكر قلت لك ولا بيقول لي جبت اسمه محمد قلت له ما شاء الله لا قوة الا بالله على اسم النبي قال لي لا لا على اسم عمي طب ما فقني يعني اسم النبي ولا اكذب لا لا لا بص خليك صريح خليك صريح هيسمع قال لي اه والله اسم عمي قلت له طب احتسب فيها النبي قال ما انا ما كان عمي ساعتها يعني عمك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو بس هو الراجل ايه الراجل صريح وواضح وما بينافقش نفسه وانا على فكره يعجبني الشخص الواضح الصريح اللي ما بينافقش نفسه لان اول طرق العل... اول خطوه في العلاج اكتشاف المرض طب واحد ما اكتشفش المرض يروح لدكتور ليه وياخد دواء بتاع ايه فاول حاجه اكتشاف المرض انت الدين رقم كام في حياتك رقم واحد طبعا ممتاز جميل حلو طيب لو انا عملت يومك دايرة 24 ساعة وعملت 24 خانة بتشتغل للدين كام خانة من ال 24 خانة وما تحطش في دماغك المايك والمسجد ما هو في ناس لها ابواب تانية في ناس لها ابواب تانية وكتير وكتير جدا بس هو يعرف يدخل الباب يعرف يحدد هو اللي باني المسجد اللي احنا فيه ده هو قاعد معانا دلوقتي ولا حد يعرفه بس في ميزان حسناته ما هو كده اشتغل ما كان باعوا محلات وكسب صح مش كان هيكسب يعمل له كام ده المسجد ده لو باع محلات فعلا المساحه دي تعمل لها كام بتكلم جد تعمل لها كام فلوران تعدي ال 2 مليون قول مليون قول 500 ألف في ناس لو كلمتها في 10 جنيه ممكن تسيبك وتمشي والله العظيم وانت عارف وانا عارف وانا عارف ان انت عارف بس ونفس الموضوع في الوقت لو كلمته في نص ساعة يسيبك ويمشي ولو كلمته في مشوار في جهد ويمشي ولو ألزمته بحاجة دورية يسيبك ويمشي مش شرط يسيبك ويمشي يعني يدور ويسيبك ويمشي بس انت مش هتشوف وشه تاني وفي ناس تثبت على عمل بالسنين ومش متبعه صح مش متبعة ده الفرق بين هم وهم ده الفرق بين هم وهم الشاهد التعاون اللي يعرف يعمل حاجة يتعاون اللي يعرف يمد ايده في خير يتعاون مع اهل الخير يمكن يكملهم يمكن يكونوا هم محتاجينه وهو مش حاسس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أربعة تعلمت من السحاب الانتشار لنفع الناس يقول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء يبسطه في السماء فالسحاب يبسطه الله عز وجل في السماء كيف يشاء وكذلك من حرص أو حرص على نفع الناس فإنه ينتشر كيف يشاء ربه لأنه استعمال ولكن هذا الاستعمال بسبب أنه فتح الباب إن الله إذا أحب عبدا استعمله آه يبقى عشان ربنا يحبه ابتداء لازم هو يعمل حاجة ربنا بيحبها عشان يحبه فلما يحبه يستعمله يذكر أن النووي النووي النووي كان يذهب إلى أقاصي آه البلاد ويذهب إلى البوادي أقاصي البوادي صحراء حوالين المدينة اللي هو عايش فيها يطلع الصحراء ويروح حتت للبدو اللي محدش بيوصل لهم خالص ويعلمهم الصلاة والصيام ويرجع ده مين ده النووي وذكر أيضا عن الذهبي ان مش النووي الذهبي دول دول ناس بقى مفترض ان هي تقعد قدامهم مين الناس بقى سوبر طلب علم يعني يعني مش طلب علم عادي لا ده ايه سوبر طلب علم لا ده هو بيبحث عن الراجل والست والولد والبنت اللي ما بيعرفوش يتوضوا ويصلوا ويصوموا ويروح يعلمهم في البوادي ولا هم لما يعرفوا شوفوه يعرفوا ان ده شيخ اصلا فضلا عن ان هم يفهموا قال لهم لو قال لهم ده انا النووي آه، النووي نووي يا سلام احنا عندنا ذري مش نووي يعني مش هيفهموا اصلا انما هم كانوا يبحثوا وينتشروا في الارض واكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للطائف ومن الطائف للمدينة ومن المدينة لكل حتة بعد كده قدر يوصل لها وصل لها وانت بتكسل تنصح جارك بالله عليك وعايز اسأل سؤال الجار اللي في الدور اللي انت فيه بيصلي الفجر في جماعة طيب انت عارف طبعا سؤال بقى نصحته كم مرة ما بقولكش روح لأقاصي البوادي يعني لا تاخد جملك من قدام شقتك وتقعد تمشي مثلا لحد ما تروح مثلا ايه محطة الرمل لا خلي جملك مربوط في مكانه بوادي في مكانها كل حاجة تفتح بس الباب الشقة اللي قدامك فيها راجل كبير وانت مخنوق منه وضربك وانت صغير ورمى كورتك من الشباك ماشي ماشي جارك اللي تحت فرقع لي البالونه وانا صغير ومعقد نفسيا منه ممتاز اللي قدامه الناحيه الثانيه زعق لي وانا صغير وداس العرب ال- ال- الكره بتاعتي فرقعها اللي تحت خالص لو البنات جارتك اللي ساكنه قدامك اللي مش لابسه حجاب شرعي وانت متربيه معاها وربنا من عليك ان انت لبستي حجاب شرعي قلت لها كم مره على حجابها طب مامتها طب جارتك اللي تحت احنا بنعمل ايه احنا مش مهتمين ليه ما بننشرش ليه زميلك في الجامعه ما بتكلموش ليه على فكره اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا لما نيجي نخش هنروح لربنا نقول له والله يا رب انا الحمد لله انا جيت وكل الناس هتولع بعون الله يعني ه- هتفرح هتفرح بيك قوي يعني دي مش حاجه حلوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني انت هتروح تتحاسب وتعاتب وتأسم احيانا ان انت ما كنتش حريص على اخوك المسلم ان هو يدخل الجنة او اختك المسلمة ان هي تدخل الجنة الجنة فدي حاجة تخزي أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى تعلمت من السحاب الانتشار بفتكر الله عز وجل لما يقول وجاء من أقصى المدينة ها رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا يعني الر- شوف يعني عايز أقول حاجة بس مين اللي بيتكلم مين اللي حكى القصة دي ربنا لما ربنا اصل اقصى المدينه دي انت متخيلها تبقى فين مثلا ها آه، ابعد مكان ده اللي هو زي من فين لفين م- ما تتخيلوش بس انا عايز اقولك ان ربنا هو اللي بيقول وجاء من اقصى المدينه يعني مش من بعيد بشكل عادي من بعيد إلى حد أن الله عز وجل حين انتقى تعبير قرآني يتكلم فيه ويقول به صفة المسافة اللي قطعها الرجل ده قال إيه؟ أقصى احنا بقى بنعمل ايه على فكرة مين الراجل ده الراجل ده واحد له عن له له شأن عند ربنا لدرجة إن ربنا ذكره بالقرآن في القرآن. أنتوا متخيلين يا جماعة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى في عبد عمل حاجة فربنا سبحانه وتعالى ح- هيكتبه في القرآن لبقية البشرية؟ هيقولوا هيق- هي- هي- هيتكلم به في القرآن لبقية البشرية؟ مش هيكتبوا لي هيقولوا في القرآن. لأن القرآن كلام الله ها؟ وهو كتاب أيضا بس متخيلين اللي اللي يبقى الراجل ده ايه كان ليا واحد صاحبي حكيت لكم القصة دي دي قبل كده كانت بتتفرج مامته على احد برامج تلفزيونيه فكانت بتقول كان بيقول الداعيه يعني اللي بيتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار في اول الدعوه آه، الناس اللي يدعوها عشان خاطر كان بينتقيهم دول دول اللي هيقوم عليهم الدعوه بعد كده فهي قاعده كده طبعا وهي بتشرب الشاي بلبن وحاطه رجل على رجل قالت ايه لو كنا عايشين ساعتها كان اختار ولادي انت عارف هو في عين امه غزال بغض النظر عن اي شيء تاني غالبا بيكون في عين مامته غزال معروف المثل الديناصور في عين مامته غزال تمام لان الديناصور بيبقى شايف ابنه الديناصور الصغير آه، غزال زغنطوط تمام ف آه، مين قالك مش يمكن لو كانوا موجودين يبقوا مع الكفار ويبقى ابنك ده ابو لهب والتاني ابو جهل والتالت راس المنافقين ايش عرفك وكمان هم كانوا عملوا ايه دلوقتي لما كانوا هيعملوا ايه قدام ساعتها دليلك ايه تعلمت من السحاب الانتشار خمسة تعلمت من السحاب أن العمر يمر والإنسان لا يشعر تعلمت من السحاب أن العمر يمر والعبد لا يشعر سبحان الله الله عز وجل يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سمع الله سبحان الله من فترة يمكن سنة دخلت المدرسة بتاعتي اللي كنت فيها في- في ابتدائي وثانوي واعدادي وحضانة فيكتوريا ودخلت فصلي وانا في ثالثة ثانوي وقعدت على ال desk اللي انا كنت قاعد عليه في ثالثه ثانوي وقعدت كده اهو وكاني لسه قايم من على ال desk ده امبارح وقعدت ابص على الحفر اللي موجوده في ال desk اللي احنا كنا وبقيت اشبه على بعضها والله لان انا كنت موهوب بالنحت زمان واغلب المدرسه كانت موهوبه بالنحت يعني كلنا كنا بنحب ننحت الطريق اللي هنمشي فيه وبصراحه ما كانش في حاجه تانية نعملها في المدرسه كانت مدرسه عريقه ما شاء الله خرجت ناس افاضل كتير ملك حسين عليه من الله ما يستحق عمر الشريف سمير صبري حمل غليظ طبعا حاجة يعني عريقة عراقة غير عريقة و- و- و- وعريقة رحت العرق مش ح- يعني مش ممكن أنا مش عارف هي مدرسة عريقة ليه بصراحة بس هما بيقولوا عليها عريقة بس أنا من من حكم تجربتي في المدرسة أنا أقدر أقول إن المدرسة دي آه، مدرسة عريقة فعلا صراحة هايلة حقيقي ال- كمبنى كمبنى هي مبنى تحفة بصراحة وكبيرة وضخمة وجميلة وكل حاجة الكائنات الحية اللي عايشة في المدرسة ملهاش أي علاقة بأي- بالعراقة مطلقا بل بالعكس أنا أذكر إن إحنا المدرسة معدية 100 سنة آه، في مبنى اللي هو بتاع الابتدائي ده كان بقاله تقريبا س- وانا في وانا في اعدادي او كده كان بقاله تقريبا او انا في ثانوي كان بقاله تقريبا 20 او 25 سنه كان قايل للسقوط المدرسة اللي مبنية من 100 سنة واقفة بس اللي احنا يعني اللي الانجليز عملوه لان ده كان قصر الملكه فيكتوريا الانجليز عملوه بقاله 100 سنه معانا. واحنا بنستهلك المدرسه انما اللي احنا عملناه بايدينا تمام بايد العامل المصري والمهندس المصري والمخطط المصري ومتابعه المراقب المصري كان قايل السقوط وده طبعا لان احنا عندنا اذكى طفل في العالم واحسن تعليم وكل الحاجات اللطيفه اللي انتوا عارفينها الشاهد ان انا لما قعدت والله على الديسك حسيت ان انا قايم عليه من عليه من حاجه بسيطه جدا جدا العمر بيعدي كده اذكر سؤال سالته لجوز اختي يوم ما كملت عشرين سنه قلت له يا محمد هو من عشرين لثلاثين قد ايه قال لي خمس دقايق انا كسرت الثلاثين انا بقول لكم من عشرين لثلاثين خمس دقايق كده انا لسه فاكر حاجات كنت بعملها وانا عندي 15 سنة وفاكر مواقف حصلت لي وانا عندي 10 سنين وكنت قاعد ببص على بنتي امبارح وبتفرج عليها وهي نايمة كده اهو وبقول ده انت ما كنتيش مكملة الريست بتاعي اما اتولدتي اللي هو الكلام ده من حوالي خمس سنين وكسر العمر بيعدي كده وأنت تحسبه جامد وهو يمر مر السحاب فاقتنس ما بدا لك من فرص سيدنا علي كان يقول الفرص تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير انتهز الفرصة لأن كما أن هناك فرص يعني كما أنه فرص الله عز وجل وخير الله عز وجل لا ينقطع إلا أن هناك فرص لا تعوض اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم النهاردة قبل ما يجي بكرة بكرة أنت منشغل النهاردة انت ربنا كرمك ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكرة فتعلمت من السحاب انه ان كان يظهر امامي ثابت بشكل ما ولكنه يمر يتحرك حركة انا اراها بسيطة ولكن السحابة اللي ممكن تبقى هنا النهاردة على اخر اليوم ممكن تبقى في بلد تانية لأن هي بتتحرك حركة بسيطة جدا جدا جدا عمرك عامل زي السحاب بالظبط بيتحرك وكل يوم بيعدي فعلا بشكل بطيء بس العمر أقصر من أن تدركه أقصر من أن تدركه زي ما بيقولوا كده على الفيس الأسبوع عامل ازاي خميس جمعة سبت حدث من ثلاثة يعني هو خميس جمعة سبت حد اثنين ثلاثة أربعة هو الأسبوع كده كده حد اثنين ثلاثة أربعة دي كده إنما هو خميس جمعة سبت وفي ناس أصلا ما بتشوفش الخميس والجمعة والسبت خمس أشياء تعلمتها من السحاب أن أكون صاحب وزن تعلمت منه التدرج تعلمت منه التعاون تعلمت منه أن أقتنص عمري قبل أن ينفرط مني ويذهب وأنا لا أشعر في حاجات تانية بقى تعلمت منه العلو وتعلمت وتعلمت تبقوا انتوا تخرجوا ولكن اغتنم الخمسة دول واغتنمهم اليوم قبل غد فإنك لا تدري هل أنت بيننا غدا أو لا هنصح نصيحة قبل قلتها في الدرس قبل ما نمشي فاكرين لما قلت لكم في الدرس النهارده يبقى الواجب الوحيد لما قلت لكم قبل ما تنام النهارده وتسلم روحك لربنا توب قبل ما تنام النهاردة وتسلم روحك لربنا توب من كل ذنب بلاش الجرأة المفرطة عيب أنا وأنت عبيد لله عز وجل جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك